بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آه، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أهمية الأخلاق ودور أو يعني مكانة الأخلاق في الدين وإن ال- الأخلاق من أسس الدين إن التعامل مع مع آه، الشرع بدون أخلاق آه، مصيبة وحتى اتكلمنا على مسألة إن الطاعات إيه، تحتاج إلى أخلاق ويعني لو وسعنا مفهوم الأخلاق بالمفهوم العام إن الخلق مع الله والخلق مع النفس والخلق مع الناس فهيبقى الدين كله أخلاق ولو احنا اتكلمنا عن أخلاق اللي هي معاملات مع الناس قلنا إن ممكن أنت لو تصدقت صدقة ممكن تبطل الصدقة بالإيه؟ ب- بالمن والأذى فتبقى مع إنك عملتها مع إنك عملت ال- إيه، عملت الخلق عملت الطاعة عملت العبادة لكن بعد ما عملتها آه، فسدت و- وخلينا مرة نتكلم إن شاء الله عن محبطات الأعمال يعني يعني إيه محبطات الأعمال يعني العمل ممكن يبطل آه، مع إن أنت عملته على الوجه ال- الذي تريد أو الوجه الأكمل لكن بعد ما عملته وخلصت ومشيت ممكن العمل يبطل يحبط يحبط بعد ما اتعمل اه بعد ما اتعمل يعني في محبطات في حاجات بتمنع ان احنا نعمل عمل في حاجات بتبقى مجاهدة اثناء العمل وفي حاجات ممكن بعد ما العمل يتعمل وخلاص والدنيا بقت كويسة جدا حبط حبط بايه ب بسوء الاخلاق عارفين آه، المرأة التي آه، كانت آه، تصوم وتقوم وعبادة عندها عبادات فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، سئل آه، عنها وكانت المرأة بتؤذي جيرانها فقال هي في النار مع ان المرأة كانت آه، على مستوى العبادة بتصوم وبتقوم يعني عندها قيام ليل مين اصلا عنده قيام ليل ثابت صوامة قوامة يعني مين عنده صيام ثابت لكن كانت اخلاقها سيئة مع مش مع مثلا حد مع جيرانها فسوء الاخلاق من اكتر الاشياء ال- ال- اللي احنا حذرنا منها وحسن الخلق من اكتر الاشياء التي امرنا بها والتعامل مع الاخلاق بجديه مساله محتاجه تغيير محتاجه نفس صعبه إيه، اتكلمنا على ان ال- الاخلاق طبعا في موسوعات الاخلاق يعني في كتب في الاخلاق في موسوعات الاخلاق في موسوعه اسمها موسوعه نظره النعيم في اخلاق الرسول الكريم إيه، مرتبه الاخلاق على إيه، ترتيب المعجم يعني ألف باء تاء ساء جيم حاء الأخلاق المحمودة وبعد كده الأخلاق المذمومة وكل خلق هو مجمع فيه بقى يعني هو مجموعة علماء آه، الآيات الأحاديث آه، أقوال السلف ال- ال- المعنى المواقف بالمعنى يعني ممكن يبقى في آية فيها خلق معين بس مش مذكور فيها اسم ال- يعني يعني حاجة بتتكلم عن أخلاق مثلا خلق التواضع بس مش موجود فيها لفظة التواضع بس هي المعنى ده واضح فهو مقسم طبعا ده موسوعه كبيره يعني وفي كتير كتير يعني الشيخ مصطفى عنده له كتاب الاخلاق حبناك الميداني عبد الرحمن حسن حبناك عنده له كتاب على الاخلاق آه، الاخلاق الاسلاميه كتير من الناس صنفت في الاخلاق و- و- ولن تجد كتاب من كتب اهل الحديث الا و- و- و- ولازم بي- بي- يبقى في كتاب للادب و- و- ولازم بيتكلم على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مستفيضة جدا إيه، فالدين كله خلق إيه، مش هنعرف نستوعب في ال- في الدورة كل الأخلاق لكن خلينا ناخد أسس الأخلاق وما إن الناس قالت خلينا نبدأ بالأخلاق السيئة آه، فخلينا نبدأ بالأخلاق اللي اللي فعلا صعبة لأن النفوس إيه، إيه، موس- مسألة تغيير الخلق تغيير رد الفعل تغيير الكلمات تغيير محتاجين نغير ألفاظنا محتاجين نغير إيه، طريقة مشاعرنا محتاجين نغير إيه، طريقة تفكيرنا محتاجين نغير طريقة تحليلنا للأحداث محتاجين نغير إيه، نظرتنا للحياة محتاجين نغير في واحد عنده خلق إيه، مثلا إن هو سيء الظن فكل ما حد يقول كلام لازم إيه يطلعه بي- بي- هو بيعمل كده عشان ي- ي- يسخر مني هو بيعمل كده عشان يعلو عليا هو بيعمل كده عشان مش عارف- هو عنده نقطة مشكلة فكل بيرتب دايما الأحداث على رؤية محددة فهنا الإشكال فين؟ الإشكال في نظرته في تصوره أصلا فمسألة حسن الخلق مش مسألة محتاجة فقط إن أنت تتمرن إيه إيه أو إنك أنت تسمعها إنما محتاجة ممارسة محتاجة تدريب محتاجة تدريب أنا كنت بغضب محتاج ما أغضبش أنا كنت بتكلم محتاج أسكت أنا كنت ب... بقول الكلمة ديت أنا لازم ألغي الكلمة دي من القاموس بتاعي أنا لازم أبدأ أطلع في ألفاظ أطلعها من القواميس وأبدأ أحفظها وأتعود عليها في مشاعر محتاج أتعود عليها لأن مسألة صعبة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أصول الأخلاق السيئة اتكلمنا فيهم إن هم أربعة اللي هم موجودين عند إبليس وإحنا اتكلمنا على إن ال ال إن النفس أكبر أو معاصي النفس أو مشاكل النفس أخطر من مشاكل الشيطان يعني الشيطان بيدخل من من الحتت الضعيفة في النفس لو انت متخيل ان الشيطان الشيطان عدو بس بس اصعب حاجة مش في العدو اصعب العدو ممكن يخترقك بسهولة بسبب ان في نقاط كبيرة في النفس فيها ضعف اول ما ما عصي الله عصي من قبل النفس يعني ابليس ما كانش فيه ابليس قبله بيسول له انما هو نفسه كان فيها حتة ما قدرش يتخطاها ولا يكسلها فطلع منها الشيطان اول معصية ارتكبت في الارض كانت طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله اللي هي قصة قابيل وهابيل وقصة القتل وان كان ده كانت مشكلة نفس الشيطان بيوسوس اه بيوسوس طبعا الشيطان ما, بي ما بي بيمني وبي وبي وبيوسوس وبيعز وبي وبيخادع وبي وبيمكر وبيجادل وبي وبيعمل حاجه بس كل ده بيحصل داخل النفس البشريه في نقاط الضعف لذلك مهم ان احنا نعرف نقاط القوه ونقاط الضعف ما تاخدش قرار وانت غضبان ما تاخدش قرار وانت تعبان ما تاخدش قرار وانت محتاج يعني جعان عطشان عندك مشكلة مالية دي أوقات إيه؟ أوقات أزمة دايما القرارات اللي بيبقى فيها قرارات إيه؟ معوجة لأن هي أنت ب... أنت عايز تحل الأزمة فبتقوم واخد الإيه؟ القصة من الناحية التانية من أكبر معاصي الأخلاق الرئيسية الكبر والكذب والجحود والحسد دي معاصي الرئيسية اللي أو معاصي الأخلاق اللي كانت موجودة في إبليس طبعا في في النفاق وفي يعني في حاجات كتير سيئة لكن لو احنا جبنا العدو بتاعنا وحطيناه قدامنا كده وشرحناه عشان نشوف الأخلاق السيئة اللي منها كان فيها مشكلة هنجد إن إن إن أكبر معصية وأكثر المعاصي التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى معصية الكذب والكبر ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن إبليس قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الإباء الاستكبار الجحود بنقول إن الكذب طبعا الكذب الكذب يهدي الفجور وأصعب الناس من يكذب على نفسه احنا اتكلمنا كأننا جلسة عن الصدق وإن عكسها من الناحية التانية الكذب والنفاق وما ورائه لكن أصل الخبائث الكذب الإنسان اللي بيكذب والكذب يا جماعة هو مخالفة الحق للكلام للقلب يعني أحيانا بيبقى الحق مخالف للقلب واللسان وأحيانا بيبقى الحق واللسان أو القلب بيخالف اللسان يعني يعني ممكن واحد يقول كلام بس ده مش في قلبه فده زي النفاق اللي بيبطن الكفر ويظهر الإسلام ده كذاب ومن أظلم من كذب على الله وفي واحد بيبقى زي نصارى كذابين بس هو اللي في قلبه وفي لسانه واحد بس هو يخالف الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول كذبني ابن آدم قال وكيف يكذبك أنت رب العالمين قال أنت علي ولدا هو معتقد أنه هو الولد فقلبه ولسانه الاثنين فيهم ايه فيهم إيه إيه إيه كلام موافق لبعضه البعض لكنه مخالف للحقيقة والكذب من وراء النفاق وده في مجلدات فخلينا نتكلم على ال- يعني الكذب محتاج وقت لكن لكن ما ينفعش نتكلم في حاجه قبل ما نتكلم على الكذب يعني لازم نجيب الكذب الكذب مهم انك انت تعود الصدق اكتر حاجات بتخلينا ما نبقاش صادقين ايه
خوف خوف من اللوم من العتاب خوف من ان الشكل ما يبقاش حلو آه، حاسس ان انا لو قلت كده ممكن آه، آه، مع- م- اخد كلمتين في جنبي آه، اخزن فلوس آه، اتأدب في حاجه آه، آه، اتشتم آه، آه، ي- ي- يتم عليا نوع من انواع العقاب فيحصل ايه؟ فيحصل ان انا آه، مش عايز نفسي تتكسل فاقوم اضطر ان انا اكذب المجاملات انك عايز تجامل واحد او عايز تبرر الواحد فاحذروا التبرير وكثرة المجاملات بغير الحق لانه بي بي بيخليك تكذب إيه إيه لو احنا هنتكلم على إيه الكذب الكذب ممكن تكذب على عدو يعني مش واحد بيحارب مثلا فيقول له عندكم كام واحد يقول له عندنا كذا يعني أو- يعني واحد مثلا يعني واحد او إيه، إيه، الخوف من ظلم إيه، زي إيه، وده هنا هيبقى فيه مساحة شوية من التعريض زي سيدنا إبراهيم لما قال والله ليس على وجه الأرض إلا أنا وأنت مؤمنين لما كان في ملك ظالم جبار يأخذ كل امرأة فليس بكذاب من ينمي خيره أو يقول خيره اللي واحد بيصلح بين اثنين فممكن احمد مثلا متخانق مع احمد فانا بصلح بينهم فبقول له والله يا احمد ده ده احمد ده راجل محترم وبيشكر فيك وبيقول عليك كلام كويس جدا ولما سالته آه، ما قالش عليك كلمه وحشه مع ان هو لما سالته يعني ايه آه، قال كلام صعب جدا لكن انا هنا آه، في ناس بتعتبر ان ده كذب ده هو هو ده او أو بيعتبر ان ده لازم يروح ينقل هو لو نقل هيبقى نمام يعني نقل الكلام يؤدي الى الوقيعة انما مهم ان هو ايه ان هو في الاصلاح انك انت تعرف وبالذات يعني رجل اذا مثلا بيصلح مثلا بيت هيتهد مثلا بين زوجه وزوجته و- ومش شرط انك انت تجود يعني ما تقعدش ت- ايه لكن يسعك انك انت ايه لك في المعارض مندوحه إيه، وده مش هيعتبر كذب وقتها لما تقول والله ده بتشكر فيك ده بتقول عليك كلام كويس عادي ممكن تكون قالت كلمه كويسه فانت زودت الموضوع شويه لك او عرضته بالطريقه اللي اللي قدامك يشعر فيه بانك انت ايه ان هو لان الكلمه الطيبه بتأسر القلب إيه، الكذب من من من أسوأ الأخلاق على الإطلاق يعني لا يفلح كذاب الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار لذلك إيه، م- الصدق صعب لأن الصدق محتاج محتاج قوة وشجاعة ومواجهة يعني ما تتخيلش ان الصدق مسألة انت كنت فين ما تتخيلش انك انت لو انت ما عندكش قوة وشجاعة على المواجهة وقدرة على التحمل وعندك نفسك ما عندكش مشكلة ان نفسك يحصل فيها ايه يعني ودي النقطة بقى اللي احنا هنتكلم فيها مسألة الكبر الكبر يا جماعة م- هو هو أسوأ تاني صفة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق انت متخيل يعني ايه ان في واحد مصروف عن طاعة الله يعني الآية قدامه كده وربنا سبحانه وتعالى يصرف وز- نظره وعينه و- وعقله وفكره وقلبه على أن يستوعب الآية ليه مش هيستوعب الآية؟ لأنه متكبر لأنه متكبر لأنه يرى أن نفسه أعلى أكبر من الآخرين لأنه يرى نفسه أعلى وأغنى من أن يحتاج هو شايف نفسه دايما أنا محتاجش إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى لما استغنى عن ربه أشعر بع- بالاستغناء حتى أنه تكبر على ربه إيه إيه إيه قال و- ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا يعني واحد ماشي مع كل شمال مع كل خطأ مع كل ليه ايه اللي يخليه ياخد يتخذ سبيل الغي سبيلا ولا يتخذ سبيل الرشد سبيلا؟ الرشد ده العقل احنا بنتكلم في قصة الكهف اتكلمنا على ايه على الرشد على الرشاد ال- ال- ال- ال- الحكمة الإدراك الفهم التعقل ليه ما, بي ما بيفكرش كويس عارفين ليه؟ لأن التفكير كويس هيقوده إلى مساحة حجمه هو مش عايز يعيش حجمه هو عايز يعيش مساحة أكبر من مساحته عايز يتحط في مكان أعلى من مكانته عايز يرى نفسه في مكان أعلى من الذي هو فيه هو يرى نفسه أعلى الكبر اللي خرج إبليس من من عداد العباد الكبر المصيبة اللي أصيب بها فرعون حتى أنه استعلى على على الخلق وقال أنا ربكم الأعلى الكبر اللي خلى أبو جهل يرفض الإسلام الكبر اللي خلى كبار يعني عايز أقول لك شياطين الإنس هتلاقي إيه أكثر من عاد الحق عبر التاريخ هتجدوا النقطة الرئيسية اللي عنده كانت إيه؟ كانت الكبر احيانا بيتكبر انما اصلا بيقول لا يدخل الجنه مثقال ذره من كبر اه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر يعني ايه مثقال ذره من كبر يعني لو حته صغيره قد كده من الكبر ممكن تضيع الدين ابليس كان جواه مثقال ذره من كبر وكانت موجوده وما قدرش يتخطاها ما قدرش يتخطاها ومرت الايام والشهور والسنين ومرت ال ال ال الزم... مر الزمان الطويل وهو بيعبد ربنا بس جواه ايه؟ حته معينه ظهرت امتى؟ لما جاء الامر بالامتحان بالبلاء ان انت هتبتلى في نفس النقطه دي اوعى تتخيل ان اللي داخل النفس البشريه مش هيمتحن لازم كل اللي داخل النفس البشريه بيمتحن بس ممكن يمتحن النهارده ممكن يمتحن بعد سنة فانت وانت من الاول لا انت اتعلم الخير فين واعمله عشان لما يجي الامتحان تكون انت ايه تكون مستعد تكون عملت ده قبل كده وإلا هي حتة جوه النفس مش ظاهرة مش ظاهرة خالص هيجي بقى الامتحان فجأة اللي هو فجأة اسجد انا اسجد اسجد ليه احيانا الانسان بيتكبر بمنصبه واحيانا الانسان بيتكبر بماله واحيانا الانسان بيتكبر بقوته فرعون تكبر بايه تولى بركنه فين الاركان واحد صاحب اركان واحد تولى بعظمته وقوته قارون تكبر بماله خرج على قومه في زينته فرعون تكبر بسلطانه احيانا الواحد بيتكبر بطاعته وشايف نفسه اعلى من الناس عارفين اسوأ الناس كبر مين اللي ما عندوش حاجه يتكبر بيها بيتكبر برضه اللي هو ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ملك كذاب وعائل مستكبر عائل مستكبر ده واحد فقير يا ابني انت اصلا مش عارف حجمك طب اللي بيتكبر اذا كان اللي عنده حاجه بيتكبر بيها مذموم فبالك ما عندكش حاجه اصلا يعني مش عايز تشوف حجمك اصلا يعني لا انت عندك لا ده ولا ده ولا ده تتكبر ليه عائل مستكبر عائل مستكبر يعني فقير يحتاج محتاج عارفين العيل يعني يعوله غيره يعني حد قايم عليه عائل واحد مكفول وبيتكبر ليه يا ابني انت مش معاك يا ابني انت لا تجد ما تنفق به على نفسك والملك الكذاب ان الملك مش محتاج يكذب انت بتكذب ليه خايف من الناس طب انت ملك تكذب على الناس ليه وشيخ زاني لان هو فقد فقد الشهوه يعني الشاب لما زنى ممكن حد يقول لغلبته شهوته لم يجد الحلال لكن انت شيخ كبرت في السن خلاص بال... بالعوامل الفسيولوجية انت بتسلم النمر عندك امراض بروستاتا وعندك تعب بتزني ليه عندك مشاكل صحية وما انتش قادر قلبك هيقف اصلا بتزني ليه فقدت الداعي الى المعصية ال... ال... ال... ال... العائل المستكبر ده مصيبة قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين فسمى المتكبرين مجرمين عارفين يوم القيامة المتكبر ده هيبقى عامل ازاي؟ المتكبر ده يوم القيامة هيجي يوم القيامة في صورة من أحقر ما يكون إنه سمى كل يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزغ الزغ الزغ ده الن- النمل في نمل اللي هو الصغير بتاعنا ده ده اسمه الزغ وفي نمل كبير اللي انت بتشوفه ده اسمه النمل اللي هو اللي بيمشي في الصحراء ده تلاقي نمله كده ايه تحس انها لونه أسود كده.
اه آه، نمله كبيره كده مع- معروفه يعني لكن الصغير ده بتاعنا ده ايه اللي انت ما بتشوفوش قوي ده اللي هو آه، آه، اللي هو ممكن بضفرك تقتلك خمسه كده ده اسمه الزر فبيقول لك ان يوم القيامه المتكبرون يحشرون كامثال الذل في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان او في كل مكان يسقون إيه، في تعلوهم نار الانهار يعني يعني الناس بتتعذب عذاب النار من كل ناحيه يسقون الى سجن في جهنم يسمى باولس باولس ده اللي حرف النصرانية في سجن في جهنم لوحده كده مع مع ايه معمول له إيه، متكبرين تكبروا عن آيات الله يسقون من عصارة من عصارة أهل النار من طينة الخبال إنما أصلا بي- بيتكلم بيقول للصحابة أقول لكم على أهل النار مين؟ قالوا له قول لنا مين أهل النار؟ قال لهم تحبوا تعرفوا مين اللي هيسكن النار؟ قالوا له اه عايزين نعرف مين يسكن النار الا اخبركم باهل النار كل عتول جواظ متكبر كل عتول جواظ متكبر في عتول بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين يقول له القران يقول لك اه الحاجات بتاعت زمان ديت الاساطير بتاعت زمان ديت العتول اللي, اللي لما نتخانق مع بعض يبقى شديد الخصومة عنده كفاءة احنا اتنين اصحاب اتخانقنا او واحد واخته اتخانقنا او اخوات اتخانقنا مش المفروض ان احنا لما نتخانق او نزعل او يحصل بينا وبين بعض حاجة تضايقنا ان احنا تبقى اخلاقنا بهذا السوء اللي هو تشوفه كده ومحطش الناحية التانية هو انت عارف بتعمل ليه كده حضرتك ربنا قال لا تصعر خدك للناس اللي حضرتك بتعمله ده انك اسمك بتصعر خدك انك تميل بوجه تميل بوجهك عن اخيك في حال الايه في حال النزاع سلم يا عم عادي يا عم انك انت إيه- إيه- إيه- إيه جواز عتل يعني عندك جفاء في الخصومه الجفاء حاجه والفجور حاجه تانيه الفجور اللي هو إذا خاصم فجر طلع الأسرار و- وقال كلام ما حصلش وعمل بهتان وعمل ده ده فج- ده فاجر ده استغل نقاط ال- الخناق أو الزعل وعمل إيه؟ لم الخصام وعمل فيها إيه؟ فجر لا أنا ما بكلمكش في فجور أنا بكلمك في معاملة يعني قبل الفجور في مع- معاملة اسمها كفاء واحد عنده كفاء بيعاملك بكفاءة بيعاملك وحش ده عتل قالوا العتل اللي جاء في شديد الخصومة بالباطل طبعا ما- صراع الحق والباطل يعني دايما لما بنيجي نفهم اي حاجة في الشرع لازم نفهمها في سياقها زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه ان الله جميل يحب الجمال وان الله عفو يحب العفو يعني كل كلام بقوله لازم له سياقه لان انت لما بتقعد تتكلم مثلا على سلامه الصدر ده مش معناه انك بتس- تبقى عندك سلامه الصدر مع الشيطان يعني يعني اكيد ده مش شيء مش يعني او مع اعداء الله يعني او او او او الخصومه في الحق مختلفه عن الايه عن الخصومه في الباطل الجواز المختال اللي هو لا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور الله لا يحب المختال اللي ماشي يتمختل اللي ماشي يتنطط على الناس اللي ماشي يتكبر على الناس يتكبر بقى بأي حاجة بفلوس بكلام ب- بال- بلغة ب- ب- ب- ب- بسيارة ب- ب- بثياب ب- ب- ب- رجل يمشي في ثيابه يتجلجل ماشي كده ايه حاسس ان هو يعني ايه ارض تهدي يعني عارف انت ايه مفيش حد زيي قال يهوي الله به أو تنخسف به الأرض فيهوي في النار سبعين خريفا يبقى سبعين سنة في النار بسبب إيه؟ بسبب إحساس جواه إحساس إن هو شايف نفسه أعلى من الناس شايف نفسه ما ينفعش حد يقول له اعمل كذا شايف نفسه ما ينفعش إن هو ينقاد شايف نفسه ما ينفعش يتواضع عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وقال يا محمد إن الله يخيرك أن تكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا تختار في الدين تبقى نبي ولا رسول الرسول أعلى من النبي وتختار في الدنيا تبقى ملك ولا عبد في نبي ملك زي سليمان وداود وفي عبد رسول زي عيسى وموسى تختار تبقى زي عيسى اللي ما قدرش يدافع عن نفسه وربنا رفعه عشان ما يقتلهوش ولا تختار تبقى صاحب قوة دين أعلى ودنيا أقل ولا دنيا أعلى ودين أقل وكلاهما خير والنموذجين موجودين في أهل الصلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن تواضع يا محمد قال له مش مهم الدنيا أو بيسأل الشيخ بيسأل معلمه علمه شديد القوة فجبريل قال له إيه قال له تواضع يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال عبدا رسولا على طول النصيحة جاية بص اتعمل بيها عبدا رسولا قال له أيضا إن أنا مش مش مهم في الدنيا تبقى تبقى عالي إيه إنما صلى بيقول احتاجت النار والجنة أو احتاجت الجنة والنار يعني الجنة والنار بي- بيتناقشوا مع بعض بي- بينهم محاججة فقالت ال- النار في الجبارون والمتكبرون يعني النار بتقول أنا عندي المتكبرون والجبارون الجبار استفتحوا وخاب كل جبار عنيد الجبار اللي بيجبر الناس على رأيه ما بيعرفش ينزل على رأي الناس هو عايز الناس تمشي على دماغه بس ما بيعرفش يتواضع في واحد جبار بالقوة وفي واحد جبار بالايه باللف والدوران بس في الاخر خالص هو عنده قناعة ان هو الوحيد اللي بايه الذي ينبغي ان يطاع وعلى الجميع ان يسمع ويطيع جبار ربنا سبحانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما انت عليهم بجبار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حق مع ان النبي صلى الله عليه وسلم معه ايات القران وذلك قال له ايه قال له ما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد إيه وفكرة ان بعض أهل العلم قال الايات دي منسوخة بايات القتال والحقيقة ان ان دي لها مجال عمل ودي لها مجال عمل لان ايات القتال حتى لو انت قتلت انت مفيش اصلا في القتال حاجة اسمها انك بتجبر الانسان على ايه على ان يسلم رغم انفه ان اسلام المكره لا يقبل وردة المؤمن المكره لا تقبل ان المكره ده اصلا المكره الاكراه من ع- من عوارض التكليف طيب إيه فاحتجت الجن النار وقالت انا عندي المج- الجبارون والمتكبرون دي حاجه ايه النار بت ايه بتقول انا عندي الجنه انا عندي الجبارون والمتكبرون فقالت الجنه في ضعفاء الناس ومساكين فيها ضعفاء الناس ومساكينهم مساكين الناس وضعفاء الناس فين في الجنة المسكين اللي هو الراجل اللي اللي المتواضع ولفظ المسكين في القرآن له استعمالات كثيرة استعمالات أحيانا مع المال وأحيانا أحيانا بتجده مذموم وأحيانا بتجده محمود فهنا في معرض المدح معناه اللي هو ايه اللي هو المؤمنون هينون لينون كالجمل الانف اذا قيل انقاد واذا انيخ على صخره استناخ هين لين مش جبار عنيد الجمل لما تيجي تربطه من انفه من هنا كده فلما تيجي ت- ت- تشده لازم ينقاد معاك ليه لانها مؤلمه فإنما أصلا بيشبه انقياد المسلمين بعضهم لبعض كأنه جمل جمل أنف إذا قيل انقاد يعني تعالى أحمد هنا يجي ليه وفين مش مقتنع مش معنى وإزاي يا ابني اسمع الكلام عارف يقول لك اصل انا عندي طبيعه فرعونيه اتخلص منها مش هيحصل حاجه يعني الكسل ايه طبيعه فرعونيه يعني ما تغل- الغيها اذا قيل انقاد يعني لما ينقاد يقاد للحق مش لشخص بعينه واذا انيخ على صخره استناخ يعني يتحط هنا يتحط قوم يا ابني هنا امشي اقعد هنا اقعد حاضر سهل اللي هو في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي واحد يسوي الصف فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لينوا بين يدي إخوانكم. لما حد يجي وأنت بتصلي يعمل لك كده اتعمل كده تلاقي واحد عم. أنت بتزوج ليه يا عم؟ يا عم خليك لين في الصلاة، هو بيشدك عشان يكمل الصف ما تتشد. هو بيعدل لك رجليك عشان يقف جنبك والصف يستوي ما تت- ما تقف وتهدي رجليك. هو مش عارف ي- ي- يصلي من ايديك اللي عامله كده فبيعمل لك ايدك كده ما ت- ما ت- ما- ما تعدل ايدك وانت بتصلي في الصف بتعدل كعبك وهو بيعدله لك لينوا في ايدي اخوانكم خليك لين ال ال الكبر بيظهر في الخصومه الك- الكبر بيظهر في التعامل مع الناس الكبر بيظهر في التعامل مع الشر اللي هو إبليس حسد آدم وهيبقى لنا وقفة مع الحسد ابني آدم حسدوا بعضهم البعض إيه، إخوة يوسف حسدوا يوسف إيه، اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم وهيبقى أنا واقفة مع الحسد إيه لكن أصل الموضوع ده كله إرادة علو النفس إرادة استئثار النفس إرادة إيه أن تكون النفس لا مثيل لها هو عايز يبقى متميز هو حرام إنه يبقى متميز لا مش حرام بس بالحق مش حرام من غير ما تتكبر مش حرام إذا كان في الحق وبالحق الكبر بيظهر مع الدين إن واحد بيتكبر على الدين يتكبر عن إن هو ينقاد للحق النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال إيه؟ البطر الحق ليه بطر الحق؟ ليه هو بطر الحق؟ عارفين ليه؟ عشان جوه نفسه الحق ده هيكسره يبقى الحق ده غلط على طول كده يعني لغيت الحق ورديته عارفين اللي بطل على الحق بطل على النعمة بطل الحق هو بطله هو رد الحق هو عدم الانقياد للحق ليه لان الحق مقتضاه انه يعيش عبد ابو جهل قال للنبي عليه الصلاه والسلام انا ممكن اؤمن بيك لانك انت راجل من ساده قريش لكن عندي مشكله ان انا اقعد جنب ابن مسعود عندي مشكله ان انا اقعد جنب صهيب وبلال عندي مشكله ان انا اقعد جنب الناس دي الر- ال- ال- ال- ال- ال- الرعاع دول دول ما كانوا الا لاعبين عندنا ازاي تساوي ما بيني وبينهم اخرج هؤلاء واحنا نجلس فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي نزل قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوضى لا انت تيجي تقعد زي زي زيك زي الناس مفيش حد في الدين يتكبر الدين فوق الجميع مفيش حاجة اسمها ان الدين بيخضع لرؤساء ولا لوزارة الأوقاف مفيش حاجة اسمها الدين بيخضع لل- ل- لأصحاب الأموال ولا لأصحاب القنوات ولا اللي صوتهم عالي الدين فوق الجميع كلمة الله هي العليا الدين أن الكل عنده كل عند الدين عبيد احنا كلنا يا جماعة عبيد وليس العبد أن يختار العبد عبد والرب رب وليس هناك إلا رب واحد وما سوى الله عبيد دي نقطة مهمة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول حديث قدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قسمته ولا أبالي أو أدخلته النار العظمة والكبر, ل- والكبر لله وحده الكبر في حق البشر صفة ذم لكن الكبرياء في حق الله صفة مات لأنه وحيد الأكبر أنت كل يوم في الصلاة بتقول إيه؟ الله أكبر وأنت بتركع الله أكبر وأنت بتسجد الله أكبر وأنت بتقوم من السجود الله أكبر عشان ما تنساش أن الكبرياء لله وما سوى الكبير صغير فكل المخلوقات عند الله صغيرة كل المخلوقات كل المخلوقات يعني جبريل وحملة العرش جبريل اللي هو له 600 جناح سد الأفق اللي هو لو أمر أن يطلق السماوات والأرض بين جناحيه لفعلها اللي هو أعظم الملائكة خلقا إنما أصلا يقول له ولقد رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله زي القميص المقطع يرتعش بين يدي ربه ان اوعى تشعر بالكبر على اوامر الله اوعى تتعاظم تتعاظمك نفسك وتشعر انك اعظم من ان تنقاد لامر الله الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني فيهما قسمته وشوف نهايات المتكبرين نهايات مفزعه عارفين عارفين الإبادة اللي هو في واحد اتمثل بيه في واحد أبيد في قبائل أبيدت لما تكبرت على أمر ربها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد عاد إرم كان لها أعمدة كانوا يبنون بكل ريع آية يعني كل ما يروح في مكان مرتفع يقوم عامل لك مسله طويله كده ويقول لك دي ايه عشان الناس لما تعدي تعرف ان احنا كنا هنا يعبسوه ناس كانت بتشتغل عادوا يسموه دول كانوا بيبنوا كانوا يتخذون الجبال بيوتا يعني واحد يروح على جبل كده يقول لك انا الجبل ده بقى بيتنا كانوا ينحتوا الجبال كان عندهم قوه وقدره على تقطيع الصخور أعلى درجات التقطيع جابوا الصخرة بالواد جابوا يعني قطعوا واحد بيقطع الصخور كأنه بيقطع توطة عندهم قوة إما قوة علمية أو قوة بدنية أو الاثنين قال تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق البشر بيقول أنا لم أخلق مثل هؤلاء وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد كان عندهم ايه طغيان كبر مجاوزة الحد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عليهم قربك كده قربك لسواعهم بس هم ما ضربهمش هم اتلسوعوا بس عارف عاد فين عارف ثمود فين؟ راحوا بيسموهم العرب البائدة أبيدوا عارفين مبيد الحشرات؟ مبيد أبيدوا يعني هل ترى لهم من بقية؟ يعني عارف راحوا ليه كبر الكبر شعور مغرور باستعلاء ذاتي مش قادر يعيش المكان اللي موجود فيها مش قادر يعيش حياته لازم يعني عايز يكون اعلى من الاخرين عايز يكون عنده امتياز عن الاخرين مش عارف يعيش بني ادم طبيعي مش عارف يعيش متواضع مش عارف يعيش من المسلمين واحد سهل لازم يبقى فيه يطلب أن يكون كبيرا فوق حجمه أو فوق مكانته النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال رجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيب ما أصابه يعني إيه؟ يعني يفضل الراجل يشعر يوم ويوم بيتكلم كل يوم عن قدراته وأهميته و- و- ومدى آه، مكانته وكل يوم بيتكلم على إيه على نفسه وعلى آه، مواهبه لحد ما إيه لحد ما صدق يزهو نفسي حتى يكتب عند الله في الإيه في الجبارين لا يزال يتعالى على الخلق ويتعاظم أمام الناس حتى يرى أنه فوق الناس حتى يطغى وسلم ال- الكبر سلم يعني مش مسألة بسيطة دي مسألة محتاجة محتاجة ممارسات ووقت من مظاهر الكبر عدم الخضوع للشرع من مظاهر الكبر الاستغناء عن الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى من مظاهر الكبر السخرية من الناس ونطلع فلان على المسرح ونحتقره قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس يعني احتقار الناس يقول لك ده بتاتا تعريف ده بشلل هو مين اللي بشلل حتة عيل بشلل الكلمة مش هتخليك تعندي لا لا لا اقف اقف اللفظ ده محتاج تقف معاه انت مش بت... مش بتصنف الناس بفلوس ولا بتتكلم على على على الناس بأهمية ان انت شايف نفسك اعلى من الناس المسألة م- م- الحكم على الناس لا يكون بهذه الطريقة السخرية احتقار الناس ازدراءهم الغمز والهمز واللمس وتصعير الخد والنظر الشاذر إلى الناس وجر الثوب والتقاعد في الكلام إيه، الصحابي لما النبي ص- صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجمال قال إن الله إيه، جميل يحب الجمال إنما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الكبر فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن الصحابي ربط قال لك كبر طب أنا دلوقتي هبقى متكبر لو أنا لبست ثياب معينة أو أو أو لبست كوتشي معين نعل معين فالناس هتقول عليا إن أنا متكبر وأنا كده متكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا الموضوع مش كده خالص الموضوع داخل النفس البشرية قال له شكلك ولبسك ده ما فيش منه مشكلة لكن هل انت لما لبست شعرت انك انت اعلى من الناس هل لما لبست حبيت ان الناس تعظمك لاجل هذا قال ان الله جميل يحب الجمال لكن الكبر بطل الحق وغمط الناس انك تحتقر الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه نفسه مرجلا مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل به إلى يوم القيامة. إيه، الحق إن لو أنت عايز إيه، ترفع نعمل إيه لو احنا عايزين نترفع؟ ثلاثة أقسم عليهن ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ولقد نساكم الله ببدر فأ- وأنتم أذلة إن الرفعة تحتاج إلى ذل كل ما تتواضع- تتواضع أكثر كل ما ترفع أكثر تتواضع بإيه؟ بالكلام ده خلافا للنظرية بتاعة ال marketing معلش أنا عارف إن أنت عندك مشكلة مع نظرية ال marketing التسويق لازم تظهر كبير وتظهر ت- تعرف ت- ت- ت- تاكل اللي قدامك وتبلفه تواضع احد لله الا رفعه يعني انك تت- تت- تتكسر على فكره انا عايز اقول لك ان احيانا بيبقى مهم انك انت تتكبر على اعداء الله زي ابو دجانه لما مشى مت- مختالا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه مش هيبغضها الله إلا في هذا الموضع بس بس المسلمين مش أعداء الله يعني ما عنديش مشكلة انك انت لما تكون في موضع ال- ال- المناظرة وعايز تحرج من من اهل الباطل اه، اه، عادي ما فيش مشكلة انك انت ت- ت- ت- تقول له ده باطل او في موضع حرب لان الجهاد باللسان والبيان اه، اه، اه، او في موضع قتال و- وانك انت اه، تكسر اعداء الله لكن احنا هنا بنتعامل مع مسلمين
امال ايه امال ايه مسلمين مسلمين عصاة زي ما كلنا عصاة انت بتنصحه وهو بينصحك والموفق من وفقه الله واللي بيحاسب ربنا سبحانه وتعالى انت بترى الحق واضح وبترى الباطل واضح وبتقول ده باطل لكن في الاخر خالص عليك ان تدرك انت بتتعامل مع مين إيه إيه إيه إنما أصلا يقول وما تواضع أحد لا إلا رفعه الله المجد والعزة في التواضع للناس التواضع ده بيبقى بيبقى- بيبان عكس الكبر بقى بيبان فين بيبان في الكلام بيبان في مكانتك بيبان في اختياراتك بيبان في إيه إيه إيثارك بيبان إنك أنت لا ترى لنفسك عليك حق ولا ترى للناس إيه، لنفسك على الناس حق عارف أم أم المؤمنين عائشة وهي وهي من هي في إيه، عفتها وقوتها وإيمانها صديقة زوجة النبي أم المؤمنين بنت الصديق لما اتهمت في عرضها قالت كلمة جميلة قوي بتقول ولشأني في نفسي أحقر من أن أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة يعني بتقول انا كنت شايفه ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوري النبي عليه الصلاه والسلام رؤيه يعرف بيها ان انا ايه ان انا مظلومه وان هم بيتكلموا بالباطل ما كنتش متخيله ان انا ممكن انا ينزل فيها قران امراه آه، يعني انما ينزل القران لو نزل لو القران هينزل في شان بشر وهؤلاء أفضل الناس إيه، أو أفضل الناس في هذه الأمة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي واللي عصوا الوحي واللي, واللي طبقوا الدين واللي هجروا واللي بذلوا ومع ذلك هي ترى نفسها ايه انا انا انا انا ينزل في شأن القرآن عمر إيه، له إيه، كلمة جميلة قوي قال يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لو أهون عند الناس من الكلب أو الخنزير عارف لو لو كلب في الشارع بيع- بي- بي- بيعيط محدش هيقف له في ناس كده لكن لما يقف طول ما هو واقف يعمل ايه الناس واقفه له ليه خوفا لانه متكبر انما صلى يقول من اراد ان ي- يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار يعني يحب لما يجي الناس تقف له الاحتقار والازدراء والاستغناء وعدم رؤية الخير عدم يف... عدم رؤية المعروف ما بيشوفش خير لما حد يرسل له معروف من حقي حقك ايه واحد اعطاك معروف يا ابني اشكر هذا هو شايف ان كل الناس حقها عليه انها ت- ايه انها تخدمه لا يشكر على الاحسان إيه، ويصل الأمر في محاولة إلى إلى هدم فضائل الناس وطمس خيرهم وتحقير كمالاتهم وتصغير الناس بين الناس تقول له ما بيعرفش يقول لك ده فلان كويس أول ما تقول له فلان كويس يقول لك إيه بس في كذا وكذا وكذا يا ابني وحد قال لك حضرتك احنا جايبينك عشان تبقى الناقد ال... ال... الحياتي بتاع فلان اول ما تقول له ايه رايك في فارس والله فارس راجل جدع وطيب بس عنده مشكله كذا ليه ليه ليه ليه مش قادر تثني عليه ما بيعرفش عنده مشكله في انه يثني على الناس ايه رايك في احمد الغطاس بس في واحد لازم بس في لازم ليه اقول لك ايه مفيش حاجه عادله آه. هو لا يريد أن يمدح الناس لأنه مدح للناس بيعتبر أن ده قطح في نفسه عنده مشكلة عنده شعور بالصغر يريد أن يتكبر فما بيعرفش يبقى نفسه حلوة ولا لسانه حلو هو دائما الاحتقار تقول له فلان بيعمل كذا يقول لا لا لا كلام كله كلام ده فلان بيقول لا لا لا لا, لا. يكفي الكبر سوءا أنه من أخلاق إبليس وأنه به طرد من الجنة وإن الله سبحانه وتعالى سماه أبى واستكبر وكلمة استكبر لأنه حقيقة ليس بكبير إنما هو إيه لكن طلب الكبر آخر حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين قال أنا الدار الآخرة لمين؟ للذين لا يريدون العلو ولا يريدون الفساد ركز مع الإرادة ركز مع النية الإرادة القسمة الرباعية علو وفساد في واحد عايز علو ومش عايز فساد في واحد عايز فساد ومش عايز علو في واحد عايز علو وفساد في واحد مش عايز لا علو ولا فساد اللي عايز علو ومش عايز فساد ده بتاع الدين هو مش عايز يبقى في زنا ولا خمر ولا بتاع بس عايز نفسه يبقى ايه هو اكبر واحد في في في المجال هو الشيخ بتاع الناس عايز علو بس مش عايز فساد واللي عايز فساد مش عايز علو ده مين الاولاني ده اهل الدين او الملوك الصالحين اللي عايز علو مش عايز فساد التاني ده انا بكلمك على الايه على الاراده ليه لان ممكن يكون واحد هو موجود في الموقع ده لكنه ايه لكنه متواضع لا يريد ذلك مش واحد يريد ذلك يريد العلو في الدنيا وربنا قال اللي عايز الآخرة لازم يسلم للآخرة يبقى ما يبقاش عايز علو في الدنيا وفين ويقول لي اصل انا هبقى بتاع آخرة لا الأول تخلص من الإرادة دي حتى لو ربنا سبحانه وتعالى علاك في الدنيا هتبقى بتبتغي بيها الإيه؟ ابتغي فيما آتاك الله الله الإيه؟ الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك التاني اللي يريد الفساد ويريد العلو ده مين؟ ده الحرامي تقول له لما سيف منصب يقول لك انا مش عايز مناصب اسرح انت ده بتاع الشهوات بتاع الفجور ده بتاع النساء بتاع المخدرات هو عايز فساد هو عايزها ايه فجور وليريد الانسان يفجر هو مش عايز لا لما بص اللي يحكم يحكم المهم ان احنا تبقى هي القعده زي ما هي والطلعه حلوه وايه والليله جميله هو لا يريد الا الايه الا شهواتي وفجوري بس ده يريد الفساد ولا يريد الايه ودول له نديك منصب نديك مش عايز ده مناصب انا عايز بص سيبني في حالي ودماغي ومزاجي وقعدتي وصحابتي وهو ملوش الا ده ده يريد الفساد الذي يريد العلو والفساد ده الملوك الظلمه وعلماء السوء اللي يعلو بالمال او اللي يعلو بالسلطه او يعلو بالعلم زي علماء بني إسرائيل كده اللي هم إيه يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ضرب فيهم أبلغ مثل في القرآن الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والأخوار بقى خالص اللي هم أهل, أهل الإيمان اللي هو ربنا ليه تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه أنا عايز أقول لك إن أبو بكر الصديق لم يوجد في الأرض علوا ولا فسادا مع إن أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعوه وعمر بن الخطاب لم يوجد علوا ولا فسادا مع إن عمر كان إيه؟ صعب عشان كده في فرق ان انا اقول لك انه اراد ذلك و- او انه ايه عاش ذلك انك ممكن تعيش ده وتبقى في الدنيا ك- مكانتك عالية لكن انت هل تريد ذلك هل دي ارادتك هل ده مبتغاك هل ده هدفك ولا هدفك الاخرة الكبر من اسوأ ال- الصفات على الاطلاق و- وعشان نتخلص من الكبر محتاجين نشوف ممارسات التواضع دي اخر حاجه اقولها ممارسات التواضع ممارسات التواضع في الكلام ممارسات التواضع في المواقف ممارسات التواضع في الغضب ممارسات التواضع في الخصام ممارسات التواضع في المواقف المختلفه محتاجين يبقى نفوسنا ممارسات التواضع عند النجاح يعني لما تلاقي الناس نجحت تفرح ولا تزعل ولما تفرح تروح تقول لهم انا مبسوط لكم ان انتم نجحتوا حتى لو انا بره الموضوع ولا تروح تحقر من شانهم ممارسات التواضع بين اهل الدين لان ده هل معنى ان احنا بنشتغل في الدعوه ان احنا بمنأى عن ذلك خالص ده ده نصاب آه، آه، آه، العباد ده أصاب العلماء يعني اللي وصفوا بالكبر من أول إبليس إبليس ده كان بيعبد ربنا مع الملائكة علماء بني إسرائيل دول كانوا علماء كانوا علماء مدفوعين ومع ذلك تكبروا عن الحق تكبروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لان هو معنى ان هو يسمع الكلام ان هو هيعيش بني ادم طبيعي هو شايف ان المكانه اللي هو وصل لها في وسط الناس بتمنعه ان هو ايه انه ينقاد لانه لو سلم وانقاد معناه ان هو الناس ما عادش هتسمع كلامه ما عادش هيبقى هو صاحب القرار عشان كده تعرف قيمه سعد بن معاذ الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن ليه؟ سعد كان سيد قومه كبير الناس كلها قالوا سيدنا وابن سيدنا اللي اللي يقول علينا يقول حاضر قام هو هياخد كل ده واحنا وصل قال له انت حاكم المدينه وسيفي وراءك واللي هيتكلم احنا هنقيم عليه الحرب سالم من شئت وعادي من شئت خذ من اموالنا ما شئت اعط من شئت واحرم من شئت قال له المدينة كلها بكل كيانها تحت أمرك وده الفرق ما بينه وبين عبد الله بن أبي بن سلول ما قدرش في كل موقف مواقف كان يقول احنا لا يخرجن الأعز منها الأذل كان يقول ان احنا الأعز ليه لأنه مش قادر يتخطى نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره الله إيه إيه ضعيف عارفينها مش ضعيف الإيمان إنما ضعيف يعني ضعيف المعاملة مع الناس سهل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل هنا كل ضعيف متضاعف مش معناه إنه ضعيف الإيمان ولا ضعيف البنيان امال ضعيف ايه ضعيف المعامله مع الاخوان يعني سهل مع المسلمين يعني لين يعني لما حد بيقول له حاجه بيتواضع متضعف ده هو بيتكلف ذلك يعني ممكن جوه نفسه او جوه حياته او جوه اخلاقه نوع من انواع ال- المعامله بالحق لا هو بيلين اكثر لمين للمسلمين ألفاظه ونظراته وكلماته وردود أفعاله لما لما تخاصم حد أنت بتحبه ويحصل حب ولما أكون إيه إيه إيه زعلان من حد ما تستبيحش عرضه وما تتكلمش وما تتكبرش عليه ولما تكون في موقف قوة ما تنساش انك في لحظة من اللحظات هتبقى في موقف ضعف الناس بتظهر امتى يا جماعة في المواقف الناس بتظهر امتى في المواقف اوعى تتخيل ان الكبر هيظهر عندك وانت ماشي كده في غاية السعادة هيظهر ده هو لازم يجي موقف عشان يظهر الكبر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم